رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم أحي قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم انا نسالك ان ترزق قلوبنا السلامه من كل شرك والسلامه من كل اثم والسلامه من كل شهوه تخالف مرادك اللهم طهر قلوبنا اللهم اجعل قلوبنا طاهره سليمه نظيفه نلقاك بها امين اخوتي وها هو الشهر قد انتصف فمن أخذ لربه من نفسه النصف الإنصاف وصلنا إلى الجزء الخامس عشر و وبدايته سورة الإسراء والإسراء والمعراج قصة لها وزن ومغزى في الشرع في الدين والتحولات الكبيرة في دين الإسلام لابد أن يكون قبلها امتحانات كبيرة تجد أن الإسراء والمعراج حصل في السنة العاشرة من البعثة قبل الأمر بالهجرة العربي مرتبط بأرضه مرتبط ببلده مرتبط بقومه مرتبط بقبيلته مرتبط بنسبه مرتبط بنسبته مرتبط بفرسه وسيفه ورمحه ومرتبط بزوجه وولده العربي بطبيعته كده انه متعلق بهذه الاشياء التي في حياته بسمائه وارضه النجمة اللي بيبص لها كل يوم اللي اللي صوت التغريدة البلبل او او العصفورة او اللي بيسمعها كل يوم الصبح كوباية اللبن الإبل اللي بيشربها كل مرتبط بهذا فلما يقول يقال له اترك أرضك وهاجر تشق جدا عليه فإذا قيل له هاجر إلى بلد أقل مستوى من بلدك هو بيعتبر نفسه في مكة ملك زعيم سلطان مكة دي أم القرى الكعبة بيت الله عشان كده كان عشان كده كان الأمر بالهجرة من الامتحانات الخطيرة لازم قبل الامتحانات قبل كل امتحان تحصل تصفيه يعني قبل الامر بالهجره حصلت التصفيه دي دي تصفيه اه هقول لك ازاي بس قبل الامر بالجهاد في السنه الثانيه من الهجره حصل امتحان تحويل القبله الامتحان ده بيصفي بقى اصحاب القلوب الضعيفه القلوب الضعيفه اصحاب القلوب المريضه اصحاب اليقين الضعيف اصحاب الذبذبه والتردد بيطير لما حصل الإسراء والمعراج الإسراء اللي هو إيه أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من مكة على البراق إلى بيت المقدس في الشام من مكة في الجزيرة العربية إلى الشام إلى فلسطين بيت المقدس وصل لبيت المقدس دعا الأنبياء صلى بهم ثم أتى المعراج ثلاث درجات عرج به إلى السماء حتى وصل إلى مكان كان قاب قوسين او ادنى وبعدين نزل وفراشه لم يبرد صباح الصبح تحدث بهذا الكفار بقوا يسقفوا ويناموا على شوف بيقول ايه بعض المسلمين قال لا صعب قوي كده كسيس انه يروح الشام اللي بنروحها في شهر ونرجع ويطلع السماء يعني فارتد بعض المسلمين ارتد بعض المسلمين بعض المسلمين ما قدرش يحتمل اليقي... يقينه لم يحتمل هذا لكن شوف بقى في ناس من المؤمنين كتير زي سيدنا ابو بكر مثلا لما لقيه احد في الطريق فقال ارايت ما قال محمد هذا الصباح ارايت ما صبحنا به محمد قال ماذا قال قال قال انه اسري به الى بيت المقدس ثم عاد في نفس الليل قال ان كان قد قال فقد صدق اني اصدقه في اعظم من هذا انه ياتيه وحي السماء شيء طبيعي مش مشكله عندي جدا واكتر ولو قال اكتر من كده برضه مصدقه الامتحانات الكبيره دي عشان كده بدات السوره بسبحانه تنزيه وتعظيم كلمة سبحانة دي معناها اللي انت عمال تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كل ده بتقوله وانت مش فاهم يعني ايه سبحانه سبحانه أن تثبت لله كل كمال وتنزهه عن كل نقص فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحانه دي بتثبت تنزيه الله عن اللفظ وإثبات الكمال الكمال هو قدرة الله عظمته على أن يسري به ويرفعه ويعرج به صلى الله عليه وسلم ولا وليس ذلك بعزيز على الله ولا بكثير على الله الله يقدر على أكثر من هذا الله يستطيع أكثر من هذا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذا الجزء اسمه المآل والمصير هذا الجزء احنا بنسمي كل جزء محور بيدور حواليه الجزء كله هذا الجزء عن المآل والمصير والكلام بقى عن بني إسرائيل وان ربنا سبحانه وتعالى سيعطيهم سيعطيهم الامكانيات وجعلناكم اكثر نفيرا مرتين والتالتة وجعلناكم اكثر نفيرا النفير اللي هو الاعلام عشان كده انت شايف ان هم اللي بيملكوا وسائل الاعلام في العالم دلوقتي الشاهد ايه الشاهد في الايه في المصير بقى ربنا بيقول ايه جل جلاله عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا حين يكون المصير جهنم حصريا حصيرا عسى ربكم أن يرحمكم اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا أعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم مصير أهل القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا اللهم ارزقنا حفظ القرآن اللهم ارزقنا تلاوة القرآن اللهم ارزقنا نور القرآن اللهم ارزقنا علم القرآن اللهم ارزقنا هداية القرآن اللهم ارزقنا شفاعة القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصته القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم مش طريق قيم لا أقوم طريق أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لما يجي قرآن وتعمل بالقرآن يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ودايما أقول إيه لما ربنا جل جلاله الكبير المتعال يقول كبيرا يبقى كبيرا على قد ربنا مش كبيرا بتاعتك كبيرا أن لهم أجرا كبيرا ثم المآل والمصير مصيرك في رقبتك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أيها الإخوة أيها الأحبة الله جل جلاله عزيز لا يغالب وخليك على يقين من هذه الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة ودايما أقول في مثقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة دي خلي بالك معايا ركزها اثبت إن الله جل جلاله لن يتساوى عند الله صاحب المئة حسنة ومئة وواحد خلي بالك كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يعني كل إنسان عرف الحقيقة كلها الحلال بين والحرام بين طب لو مش عارف بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه طلب البراءة ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يبقى ربنا بين كل حاجة بين الحلال وبين الحرام وبين اللي في الوسط مشتبهات مش باينه قوي بينها تعمل فيها ايه دي كمان يعني قال لك في الحلال خد اهو والحرام اجتنب اهو طب اللي مش باينه قوي قال لك خد ما تاخدش منها حاجه ابعد عنها ليه لانك لو وقعت فيها هتقع في الحرام يبقى كل حاجه واضحه وكل حاجه باينه وكل الدنيا وكل الناس عارفين كل حاجه ادي باب المسجد وادي باب الكازينو او باب السينما او باب الحرام باب ادي باب المسجد الحلال اهو باين اهو وادي الباب الحرام المعاصي اهي باينه اهي على زرار واحد كده قناه قناه دينيه طيبه تسمع فيها كلام دين قناه القران قناه مكه وكده قناه تانية تشوف عليها حاجات وحشه تمثيليات وافلام ونسوان عريانه كل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وعرفك ربنا انك كل اللي بتعمله هيتكتب سبحان الملك زي ما قلت لك كده قل فلله الحجة البالغة كل حاجة معروفة ربنا قال لك انا ه... عندك ملائكة هتكتب كل حاجة والصحف دي هتعرض عليه عشان كده بقول الاسلام ما فيهش لوغاريتمات ولا اسرار ولا لخبطه الاسلام واضح زي الشمس تركتكم على بيضاء نقية كالشمس صلي عليه صلى الله عليه وسلم معروف اهو كل حاجة هتتكتب وبعدين ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كنت لسه في شهر شعبان بقول للشباب ان اعمالك صحيفتك بتعرض على الله ربنا جل جلاله ينظر في صحيفتك وينظر لك عبدي ايه اللي انت عامله ده هتقول له ايه هتجاوب ازاي هترد بايه يوم القيامة وفتحت السماء فكانت أبوابا السماء اتفتحت أبواب والصحف كلها المحفوظة في السماء نزلت بقت السماء مليانة صحف وكل البشر واقفين وكل منتظر ياخد كتابه بيمينه او بشماله او من ورا ظهره يا ترى هتاخد كتابك بيمينك ولا بشمالك انت اللي هتقرر من دلوقتي مقالك ومصيرك تكتب حسنات عارف سكتها وتكتب سيئات برضو عارف سكتها خدت كتابك اقرا وسبحان الله العظيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي بيقولها وها أم يعني طالعة بغلب السنين عارف اللي كان عنده قلق على مصير واخيرا خد المعافاة في ايده خد ال ال ال البراءة في ايده خد وانت خدت كتابك كده في ايدك ها ماسكه في ايدك ها قوم اقرأوا كتابي هو ده اللي انا كنت عامل حسابه اليوم ده يوم ما امسك كتابي الاقي فيه حاجة كويسة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه مصيرك في رقبتك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى لسه قايلها لك في الحلقات اللي فاتت وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة حدش هيشيل عنك ولا حد هيقول لك ايدك ولا تقدر تقول لحد اديني لا خلة لا بيع ولا خلة ولا شفاعة إلا شفاعة سيدنا النبي ومن أذن الله له أن يشفع أربعة ودي نقطة خطيرة جدا مصير كل قرية بيد مترفيها قال الله جل جلاله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وإذا أردنا أن نهلك قرية الله جل جلاله زي ما قلنا اتكلمنا برضو على حلقة كاملة أو جزء, جزء كامل في السنن السنن الربانية السنن الكونية السنن فربنا جل جلاله بيحكم الكون بسنن ثابتة لا تتغير من السنن دي أن جعل الله لكل شيء سببا ربنا قادر ان انت نايم في فراشك يرزقك وقادر ان انت آه وانت نايم في فراشك تموت كما يحصل في بعض الاحيان لكن ربنا جعل سبب للموت وسبب للرزق وسبب للهدايه وسبب للإهلاك وإذا أردنا أن نهلك قرية السبب بقى إيه أمرنا وفي قراءة ولازم تتعلم تاخد فكرة عن القراءات لأنها أحيانا بيبقى مفسرة قراءة تفسر بعضها بعضا وفي قراءة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا أمرنا مترفين بقوا أمراء الأمراء مترفين والترف ملازم للفسق لأن الإمكانيات بتدعو إلى أو بتمكن من الخروج عن المباح إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أمرنا مترفيها بقوا هم الأمراء المترفين ففسقوا فيها قل لي وهو معقولة يبقى في أمير ومش مترف اقول لك جدا وكان سيدنا ابو بكر مترف ولا كان سيدنا عمر مترف كان سعيد بن عامر الجمحي امير على حلب اسال الله ان يفرج عنهم وعن جميع المستضعفين من المؤمنين في كل مكان فجاء وفد من اهل حلب لسيدنا عمر في ولايه عمر سيدنا عمر بن الخطاب في اماره عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لهم اكتبوا لي اسماء فقرائكم هيبعت لهم مساعده فادوا له الورقه اللي مكتوب فيها الاسماء فقرا اول اسم سعيد بن عامر الجمحي قال لهم سعيد من قالوا الجمحي قال اميركم قالوا نعم قال اميركم فقير قالوا ان افقر بيت في المدينه هو بيت سعيد سبحان الله العظيم اميركم فقير محتاج مساعده فبعت له 500 دينار حاجه كتير كده ايه هديه فيه صره قال لهم طب ادوا له دي ما يصحش يبقى الامير فقير يبقى الامير مكفي على الاقل فخد له الصره فقالوا له امير المؤمنين بعت لك دي فوضعها امامه لما فتح لقى فيها فلوس وصار يدفعه بيده ويقول اعوذ بالله منك اعوذ بالله منك اعوذ بالله منك فخرجت امرأته على قوله أعوذ بالله منك قالت ما لك يا رجل قال دخلت علي الدنيا لتفسد علي ديني شفت ازاي بقى الفكر ان دي دنيا هتضيع ديني واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها ففسقوا الفسق ده احيانا بيبقى مقصد المترفين مقصد المترفين ان هو قصده لما يبقى امير مترف قصده ان الناس تفسق قال تعالى فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فامه يراد لها الفسق ابتداء ليستخف بها انتهاء يبقى بيخليهم يفسقوا يفتح مجالات الفسق يفتح مجالات الفسق الخمرة والنساء العاريات وكتر السينمات وافتح النت على الاخر ما تعملش فلتر لما كانوا بيقولوا السياسة الخضراء بتاع الصين من منعين في في بعض الدول شوف رغم انها دوله غير مسلمه هي خالص الصين لكن منعين الافلام الجنسيه ديك عاملين شفرات بطريقه معينه ليه قال لك الناس تشتغل لو سهر على ده مش هيصبح يشتغل سبحان الله العظيم فالشاهد ايه ان الفسق الترف يؤدي الى الفسق الفسق يؤدي الى الهلاك خمسه اختر مآلك ومصيرك قال الله جل جلاله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من كان يريد في ثلاثة مواضع من القرآن خير الله العبد بين الدنيا والآخرة الأولى في سورة هود والثانية هذه التي معنا في سورة الإسراء والثالثة في سورة الشورى في سورة هود قال تعالى من كان يريد والثلاثة فيهم نفس الجملة دي من كان يريد من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الثانية هذه التي معنا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدموما مدحورا والثالثة في سورة الشورى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب اختر لنفسك يا عبد الله اختر مآلك ومصيرك ماذا تريد من كان يريد عايزها دنيا وترف وفسق وفجور سيعطيك على قدر سعيك وجهدك ربنا سبحانه وتعالى قال كده من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم اعملوا خد أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون لن يبخسك حقك سيعطيك على قدر سعيك اشتغل واكسب وخد وفرفش واصرف بس الآخر جهنم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب اختار لنفسك قل لي يعني معناها الواحد يلبس جلابية مرقعة ويروح يقعد قدام الجامع يشحت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اوعى تفهمني غلط افهم انا قصدي ايه بالظبط بقول ايه انك انت الدنيا دي خدها للاخره عايز سيارة املك سيارة بمليون وبعشر ملايين جنيه وعشرين سيارة بس بتستعملهم في ايه منظرة على الناس ولا تساعدك للوصول للجنة عندك بيت بمليون بمئة مليون بألف مليون مليون بيت بس بتستعملهم في ايه للمنظرة والت- والترف والشهوة والشهرة و- والمعاصي ولا ليعينوك على طاعة الله والوصول إلى الجنة املك ما شئت بس ليه هو ده السر أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله لو أن